السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله بنلتقي النهاردة مع نجم كبير من نجوم التابعين قال عنه الأئمة هو أعلم التابعين على الإطلاق وهو الإمام عامر ابن شرحبيل الإمام الشعبي الإمام الشعبي إمام علم معروف طبعا هو جبل من جبال العلم وإمام من أئمة التابعين أدرك ما يقرب من 500 صحابي تخيل حضرتك الواحد لما بيتمنى يشوف شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء اللي احنا بنحبهم فلما بيشوفه بيقول ده يعني ده أنا ملكت الدنيا باللي فيها فتخيل لما نطلع فوق شوية بقى كده ونشوف إمام كبير من الأئمة الكبار الإمام ابن القيم ولا الإمام ابن تيمية ولا الحافظ ابن كثير أو الحافظ ابن حجر شوف بقى فرحتك قد إيه فلك أن تتخيل إن هو مش هيلتقي مش هيلتقي مع صحابي واحد لا ده حضر 500 صحابي وشافهم وطلب العلم على ايد بعضهم يعني كانت منقبة عظيمة جدا الامام الشعبي اتولد بعد ست سنوات من خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان نحيل الجسم انه كان كان هو كان ليه اخ توأم معاه يعني فكان اذا سالوه عن ذلك كان يقول انه زاحمني في رحم امي يعني يعني الدنيا كانت زحمه فانا اتولدت انا هو فعشان كده انا طالع نحيف الجسم رحمه الله رحمه الله اتولد فين؟ اتولد في الكوفه ونشأ في الكوفه لكن ال ال ال الراحه اللي كان بيجدها في, في قلبه لما كان يروح المدينه المنوره على صاحبها افضل الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم كان ما هو فؤاده هو المدينة المنورة كان يروح دايما للمدينة المنورة ويلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم على أيديهم العلم العظيم ولذلك أتيح لي أن هو يأخذ علم من عدد كبير جدا منهم على رأسهم على سبيل المثال علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعدي بن حاتم أبو يعني عدد ما شاء الله زي ما انتم سامعين اسماء يعني كبيره جدا واعلام ونجوم في سماء يعني الدعوه وسماء الدين يعني رضي الله عنهم وارضاهم وكان هو الحقيقه كان في قمه الذكاء كان ذكي جدا جدا ذكاء لا يخطر على قلب بشر لدرجة يا جماعة انه كان يعني من قوة الحافظة بتاعته كان لما حد يقول له حاجة مرة واحدة كان يحفظها فمش محتاج انه يعيد عليه مرة تانية ولو ذكر له أي معلومة أو أي حاجة هي مرة واحدة فقط يسمعها وما يكررهاش تاني كان يحفظها بفضل الله سبحانه وتعالى حتى أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ولا سمعت من امرئ كلاما ثم أحببت أن يعيده علي ما شاء الله يعني بيقول لو واحد كلمني في أي موضوع أنا مش محتاج أن يعيده عليا وما كتبتش كلمة في ورقة إلا وكنت حافظها بفضل الله سبحانه وتعالى وكان مولعا بالعلم لدرجة أن كان بيقول لو أن رجل سافر من الشام إلى أقصى بلاد اليمن عشان ياخد معلومة واحدة لكان سفر دوت ما كانش تضيع لوقته كان استثمار لعمره والحياة وانتم عارفين طبعا ان كم من الصحابة يا جماعة اللي كان كان بيسافر شهور طويلة جدا ابو ايوب الانصاري سافر لمصر علشان يطلب حديث واحد والامام البخاري كان بيسافر لمدة 3 4 شهور عشان يسأل عن حديث واحد فده مش تضييع للوقت ابدا ولا تضييع للعمر كان من سعة علم الامام الشعبي وليهم حق يقولوا اعلم التابعين الشعبي كان من سعة علم الامام كان بيقول يعني ان هو اقل شيء انا انا اتعلمته هو الشعر ولو حبيت اقول لكم الشعر اللي عندي هقعد شهر كامل ليل ونهار اسرد لكم الشعر اللي عندي من غير ما اكرر بيت واحد مرتين حد فيكم متخيل الموضوع ده يعني تخيل واحد بيقول لك ايه انت عندك علم قد ايه بيقول لك والله انا عندي جميع العلوم كل العلوم تقريبا عندي واقل علم اتعلمته هو علم الشعر ولو حبيت اقول لك كميه الشعر اللي موجود عندي هفضل اسرد لك الشعر اللي عندي لمدة شهر ليل ونهار خد بالك بقى من غير ما اكرر لك بيت واحد مرتين سبحان الملك ولذلك كان ليه حل... من ضمن الحاجات العجيبة جدا يعني كان ليه حلقة علم في مسجد الكوفة والصحابة لسه موجودين وأحياء عايشين وشايفينه و... ومنهم من كان يجلس ويستمع إليه تخيل الصحابة لما يسمعوا لواحد تابعي محدش لا يستكبر ولا حد يقول ده مين ده اللي يتكلم في وجودي ولا حد يقول ده مين ده اللي بيستجرى انه يتكلم في وجودنا احنا الصحابه واحنا واحنا سبحان الله قد ايه كان جيل كله تواضع وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكان الصحابه وهم معديين على مسجد الكوفة كانوا أحيانا يجدوا المجلس العلم بتاع الإمام الشعبي ورغم ذلك كان لا يعترض أحد بل حصل مرة مفاجأة أعجب من الخيال سيدنا عبد الله بن عمر طبعا عبد الله بن عمر ما شاء الله صحابي من خيرة الصحابة وحضر غزوات كتيرة وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم من الأيام لقى الإمام الشعبي وخدوا بالكم من الحتة الجميلة دي حتة يعني حتة من أعجب الأشياء يعني دخل المسجد فلقى الإمام الشعبي بيتكلم عن السير والمغازي فعمال بيذكر تفاصيل بعض الغزوات فعبد الله بن عمر قعد يسمعه وهو مستغرب وبعد ما خلص راح مكلمه وقال له تخيل ان المغازي اللي انت بتحكيها للناس ديت وبتحكي التفاصيل الدقيقة بتاعتها ديت انا بنفسي حضرتها وما اعرفش احكيها زي ما انت حكيتها حضرتك متخيل حاجة زي كده عبد الله بن عمر اللي كان في الغزوات بنفسه بيقول له انت بتحكي الغزوات بدقة اكتر مني انا يلا حضرتها وشفتها سبحان الله فده دليل على انه كان فعلا العلم بتاعه كان علم دقيق جدا وكان ما شاء الله محيط بأمور كتيرة جدا وبحاجات كتيرة جدا ولما بيحكي بيحكي بتفاصيل غير عادية بفضل الله سبحانه وتعالى وفي يوم من الأيام قالت الخلافة إلى عبد الملك ابن مروان طبعا الكلام ده بقى يعني معناه انه عاش فترة طويلة رحمه الله رحمة واسعة لانه اتولد بعد ست سنين من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فلما قالت الخلافة لعبد الملك ابن مروان كتب للحجاج الحجاج ساعتها كان العامل بتاعه على العراق كان الوالي على العراق فقال له ابعت لي رجل عايزك تبعت ابعت لي رجلا يصلح لامر الدنيا والاخره لامر الدين والدنيا واحد لما عاوز يسامرني ويكلمني وي... ويثقفني ويتكلم معايا فلو عايز اتكلم معاه في امور الدنيا واستشيره فيها الاقيه حاضر ولما عاوز اتكلم معاه في مسائل فقهيه في امور خاصه بالدين الاقيه برضه حاضر فارسل له الحجاج الامام الشعبي رحمه الله رحمه واسعه فعبد الملك بن مروان خلى الامام الشعبي من الخواص بتوعه ومن الناس المقربين اليه جدا كان بيستشيره في أدق أمور حياته وكان بيستشيره في أكثر الأمور أو في أغلب الأمور حتى خاصة بالحكم والمملكة إلى غير ذلك وكان بيبعته سفير بينه وبين رؤساء الدول والملوك كان لما يعوز يبعت حد سفير بين عبد الملك بن مروان امير المؤمنين وبين واحد تاني من ملوك الدول اللي حواليه ما كانش بيلاقي افضل من الامام الشعبي لأنه ما شاء الله كان عنده فطنة وذكاء وحكمة وكان عنده أسلوب رائع في الكلام وكان ليه مداخل كده طيبة يعني كان رجل دبلوماسي جدا وكان عالم وفقيه وزاهد ويعني كان فيه سمات عظيمة جدا جدا فعلا تؤهله ان هو يكون فعلا سفير بين أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان وبين أي حاكم دولة لكن حصل مرة بسبب موضوع السفارة ديت حصل موضوع عجيب جدا جدا كاد الإمام الشعبي أن يقتل بسبب الموقف ده إيه الموقف ده موقف في منتهى العجب عبد الملك بن مروان بعته لملك الروم اسمه جيستنيان قال له عايزك تروح له وفي معلومات معينة عايز أعرفها وأسئلة معينة اسألها له واعرف الإجابة وتعالى عشان تقول لي عليها وطلب منه أمور كتيرة جدا فبعته لجستنيان فلما وصل هناك جستنيان قعد مع مين؟ قعد مع الإمام الشعبي يفتح معاه في مواضيع وبيتكلم معاه فالآن ما شاء الله موسوعة مثقف جدا وذكي جدا وذهنه حاضر وعنده أفكار عجيبة جدا ما شاء الله فأعجب بيه جدا المفروض السفير أو الرسول ما بين الملوك يعني بيروح مثلا يقعد ساعتين ثلاثة بالكتير قوي هيبات ليلة ويرجع تاني يوم لا ده رحمة قعدوا عنده فترة كبيرة جدا وقال له معلش أنا مش عايز أسيبك خليك قاعد معايا قعد مع جستنيان اللي هو ملك الروم فترة كبيرة جدا وجستنيان عمال يتزود من علم الإمام الشعبي ويتزود من ثقافته ومعرفته وفهمه للأمور و- و- و- والربط بين المعلومات اللي يعرفها بين الواقع اللي احنا عايشينه وبينه وبينه وبدأ يستفيد منه استفادة جامدة جدا فحس انه قدام إمام كبير جدا وقدام علم من الأعلام وبعدين لما لقى خلاص الإمام الشعبي مصر بقى إنه يرجع مرة تانية إلى دمشق راح كاتب رسالة وكان رجل كان في غاية الخبث والدهاء اللي هو ملك الروم اللي هو جستنيان ده راح كاتب رسالة رسالة خطيرة جدا رسالة بالبلدي كده تودي ورا الشمس وراح قافل الرسالة ديت وراح مديها للإمام الشعبي قال له ما دمت انت مصر ان انت بقى ترجع ل يعني للخليفه عبد الملك بن مروان مش قادر تقعد معانا اكتر من كده فاذا وصلت عرفه كل المعلومات اللي كان طالب منك ان انت تعرفها مني وبعد ما تعرف المعلومات ديت وتقول له على اجابات الاسئله اللي هو كان عايز يعرفها اديله الرساله ديت يدا بيد اديها له في ايديه قال له حاضر وبالفعل اول ما وصل الامام الشعبي ابتدى آه، بدل ما يدخل بيته دخل على طول مباشره على عبد الملك ابن مروان اللي هو امير المؤمنين دخل عليه وابتدى يتكلم معاه وابتدى عبد الملك بن مروان يساله الاسئله اللي انا سالتها لك عرفت اجابتها من ملك الروم ايوه طب لما سالته في كذا قال لك ايه قال له قال لي كذا ولما سالته في كذا قال لي كذا وبدا يسال كل الاسئله خلص الموضوع خلاص آه، وعرف كل الحاجات اللي عايز يعرفها وهو ماشي الامام الشعبي قال له ملك الروم أرسل هذه الرسالة لحضرتك أو لسموك خد الرسالة منه فتح الرسالة وقراها الرسالة كانت عبارة عن سطر واحد بس السطر دوت كان كفيل بأن رقبة الإمام الشعبي تطير في لحظتها فأول ما عبد الملك بن مروان قرأ الرسالة ديت في ساعتها كان الإمام الشعبي على باب القصر خلاص خرج فراح منادى على الحرس قال لهم ردوه عليا ابعتوه لي هاتوه لي تاني فجابوه له فقال له يا شعبي أعلمت ما في هذه الرسالة انت قريت الكلام الموجود في الرسالة قال له لا والله يا أمير المؤمنين هو اداني الرسالة مقفولة وأنا جبت رسالة واديتها لك قال له أتدري ماذا كتب لي ملك الروم قال له معرفش قال له لقد كتب إلي ملك الروم ملك الروم يقول عجبت للعرب كيف ملكت عليها رجلا غير هذا الفتى واضح الرسالة بيقول أنا بتعجب للعرب ازاي خلوا امير المؤمنين عبد الملك بن مروان ده المفروض ان امير المؤمنين يبقى هو الامام الشعبي لان ده انسان مثقف وانسان واسع العلم وعنده بصيره وذكاء وهيبه حاجه عجيبه جدا فقام الامام الشعبي على طول رد بدبلوماسيه جميله قال له ده هو قال كده يا امير المؤمنين لانه ما شافش حضرتك لو شافك ما كانش قال الكلام ده ابدا واضح لو شافك ما كانش قال الكلام ده ابدا فقام عبد الملك بن مروان قال له انت عارف هو كتب الكلام ده ايه قال له ليه قال له لانه حسدني عليك فاراد ان يغريني بقتلك والتخلص منك فلما بلغ هذا الكلام إلى ملك الروم قال والله ما أردت إلا ذلك أنا فعلا بعت الكلمتين دولت عشان يقتله لأن أنا استخسرت فيه سبحان الله رحمه الله رحمة الله وسعه شفت قد إيه ذكاء ملك الروم بعت جملة واحدة كان عايز يخلص فيها على الإمام الشعبي وعايز يصير ضده آه، عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين ولكن الرجل فهم المسألة وعرف ان هو حسده عليه واراد انه يتخلص منه فيعني كان ذكاء من امير المؤمنين انه يتصرف التصرف ده وذكاء من الامام الشعبي يرد الرد ده ووصلت الرسالة لملك الروم وعرف فعلا ان هم يعني تصرفوا تصرف بذكاء كان الامام الشعبي رحمه الله رحمه الله وسعه وصل لمرحلة من العلم عالية جدا لدرجة ان الامام الزهري رحمه الله رحمه الله وسعه قال العلماء أربعة شوف قد إيه العلماء أربعة سعيد بن المسيب في المدينة وعامر الشعبي في الكوفة والحسن البصري في البصرة ومكحول في الشام لكن الإمام الشعبي الحقيقة كان من قوة التواضع بتاعه دايما يا جماعة بقول العالم اللي عنده علم يقينا لازم يكون متواضع عامل زي إيه؟ عامل زي السنبلة بتاعت القمح كل ما تكون مليانة وما شاء الله جواها حبوب تلاقيها مايلة على الأرض ومتواضعة وكل لما تكون فاضية تلاقيها شامخة واقفة في الهواء فالعالم كل لما يكون عنده علم وكل لما يكون متواضع وكل لما يكون إنسان بسيط جدا في دعوته سبحان الله في يوم من الايام واحد بيكلم الامام الشعبي فبيقول له اجبني ايها الفقيه العالم فقال ويحك لا تطرنا يعني لا تبالغ في مدحنا بما ليس فينا الفقيه من تورع عن محارم الله والعالم من خشي الله واين نحن من ذلك سبحان الله وجي واحد تاني سأله في مسألة ما فقال له قال في هذه المسألة عمر بن الخطاب كذا وكذا وقال فيها علي بن أبي طالب كذا وكذا فبص له وقال له وأنت ماذا تقول فيها قال سبحان الله وماذا تريد برأيي بعد رأي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب تسمع كلامنا ليه يعني زي واحد بس اللي يجي يسألني سؤال فأقول له الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله قال كذا والشيخ ابن عثيمين قال كذا فيقول له ورأيك أنت إيه؟ أقول له رأيي هتعمل بإيه؟ بعد رأي الأئمة الكبار الأعلام دولت عايز إيه رأيي فيه؟ شوف التواضع قد إيه؟ سبحان الله وكان عنده يعني يعني دايما كده يا جماعه العالم عنده خلقه ما شاء الله اخلاق وحلم وعلم وتواضع وادب وصدق ووفاء في يوم من الايام واحد وطبعا دي منتشره بقى يعني بدءا من زمن النبي عليه الصلاه والسلام والى قيام الساعه اي انسان من اهل الفضل لازم تلاقي كده عياذا بالله في بعض الحاقدين والحاسدين واعداء النجاح تلاقي ده عمال بيسب فيه وده بيشتم فيه وده بيحارب وده وده ففي يوم من الايام واحد من يعني الناس اللي بيكرهوا اهل الخير راح بيسب الامام الشعبي الامام الشعبي ده امام علم من اكابر العلماء شوف قد ايه فراح يسب فيه فسابه لحد ما خلص فقال له يا اخي ان كنت صادقا فيما تقول فغفر الله لي وإن كنت غير ذلك فغفر الله لك يعني شوف ما شاء الله ما كانوش بيغضبوا نفسهم ولا بيزعلوا ولا يتضايقوا الأمور عندهم أبسط مما تتخيل الشتيمة مش هتلزق وبعدين لو إنسان سفيه قعد يمدحك من هنا ليوم القيامة لن يرفع قدرك ولو قعد يسبك من هنا ليوم القيامة فلن ينزل من قدرك فقدرك عند الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام وده دليل على ان الانسان فعلا الحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها انتفع بها فالانسان لا يستحي ولا يستنكف ان هو يتعلم ولو من طفل صغير في يوم من الايام الامام الشعبي سمع كلمه من واحد اعرابي الاعرابي ده كان تلميذ من تلاميذه كان بيقعد يسمع ليه ويقعد يحضر دروسه سمع منه كلمه حفظها وفضل يكررها لحد اخر يوم في عمره ايه اللي حصل في يوم من الايام كان في اعرابي كان بيحضر الامام الشعبي فكان دايما ما بيتكلمش صامت فالإمام الشعبي بيقول له ألا تتكلم أنا شايفك على طول ساكت ما بتتكلمش خالص فقال الأعرابي اسمع كلام بقى قال أسكت فأسلم وأسمع فأعلم وإن حظ المرء من أذنه يعود عليه وإن حظه من لسانه يعود على غيره فقال الشعبي فظل الشعبي يردد هذه الكلمة ما امتدت به الحياة فعلا يا جماعة لو قعدنا نركز في الحكايه ديت هو ربنا خلق لنا لسان واحد وودنين عشان نسمع اكتر ما نتكلم لكن في ناس غاويه تتكلم اكتر ما تسمع وانت كرجل مثلا بتطلب علم او بتدعو الى الله سبحانه وتعالى واجب عليك انك تقعد تسمع فتره كبيره جدا وتعمل زي ال ال النبته اللي لازم تتحط البذرة بتاعتها تحت الأرض وتفضل مختفية فترة كبيرة لحد ما تستوي وبعد كده تبدأ تظهر على وش الأرض لأن النهاردة بكل أسف النباتات كلها طالعة من على وش الأرض وملهاش جذور تلاقي النهاردة في, في, في مجال الدعوة بالذات أمور يعني يندى لها الجبين النهاردة تصدر للدعوة كل من له في الدعوة من ليس له في الدعوة اللي ملوش دعوة حتى فاهم ازاي فالأمور اختلطت وكان ده طبعا يعني يعني عادة بالسلب على الناس الناس اتلخبطت بتسمع فتاوى من هنا بشكل ومن هنا فتاوى شكل والكلام فيه لخبطة كبيرة جدا لأن مفيش أساس لهذا الكلام سبحان الله ف يعني فالإمام الشعبي يعني بيوضح لك نقطة حلوة قوي إن أنت لازم تتعلم ولازم تسمع وتسمع كتير جدا جدا أكتر ما تتكلم وخد الجملة دي من الأعراب وحفظها وابتدى يرددها لحد آخر لحظة في حياته في يوم من الأيام كان ليه موقف عجيب جدا مع ابن هبيرة ابن هبيرة ده كان والي من قبل بني أمية على العراقين على الكوفة والبصرة في يوم من الأيام الإمام الشعبي سمع إن في بعض الناس أو في واحد يعني في مجموعة من الناس اتحبسوا ودخلوا السجن ظلما وأبو ابن هبيرة ما يعرفش إن هم مظلومين لكن أمر بدخولهم السجن فدخل يكلم ابن هبيرة في هؤلاء الناس فقال أيها الأمير إن كنت حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم وإن كنت حبستهم بالحق فالعفو يسعهم فأعجب بقوله وأطلقهم كرامة للإمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة كان خفيف الظل جدا على فكرة ودايما تجد الأئمة الكبار والناس العلماء مش الدنيا مقفلة عندهم وخلاص ومفيش بقى لا, لا بسمة ولا ضحك ولا بتاع بالعكس بتلاقيهم من أخف الناس بفضل الله يعني وليهم طرفات كده جميلة فالإمام الشعبي في يوم من الأيام واحد جاي بيهزر مش بيهزر معه جاي بيساله فعلا سؤال حقيقي بس سؤال ملوش لازمه يعني بيقول له يا امام يعني هي زوجة ابليس اسمها ايه؟ قال له والله ما حضرتش الفرح ده واخد بالك يعني فيعني ما تعزمناش يعني فالشاهد انه كان بيمزح واحنا لما كنا بنتكلم عن محمد بن المنكدر وعن غيره وعن غيره ان هو كان بيطلع ويكلم الناس اهل السوق ويذكرهم بالله ويكلمهم ويذكرهم بالجنه والنار وفي نفس الوقت كان يمزح معهم وكان لا يمزح الا بالحق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. كان في موقف جميل جدا برضو بين الإمام الشعبي والإمام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح في يوم من الأيام الإمام الشعبي قابل الإمام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح فقال له كيف حالك يا إمام قال بخير حال قال كيف حال أهلك قال والله يا شعبي إني متزوج منذ عشرين سنة لم أشك من زوجتي إلا مرة واحدة وأشهد الله أني كنت لها ظالما فقال الشعبي كيف ذلك يا إمام في حد في الدنيا ما اشتكاش من مراته في العشرين سنة إلا مرة واحدة قال له كنت ظالم ليها والله قال له احكي لي إيه اللي حصل قال له إني منذ دخلت بامرأتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لربي جل وعلا قال فلما قمت فصليت وسلمت فوجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية أبو أمية دي كنية الإمام شرحبيل ابن حسنة فقالت على رسلك يا أبا أمية انتظر على رزقك ثم قامت وقالت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أبا أمية إني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك قال فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة مش معقول هي تخطب وانا ما اخطبش يعني ده انا الراجل يعني فقال احمد الله واستعين واستغفره واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فانك قد قلت كلاما ان تثبتي عليه يكن حظك وان تدعيه يكن حجه عليك اما اني احب كذا وكذا واكره كذا وكذا قالت فما تحب من زياره اهلي كان ذكي جدا ما قالهاش بقى خليهم يخفوا يعني في الزياره فقال ما احب ان يملني اصهاري ما قالش ما احبش ان انا ايه ان انا يعني املهم قال ما احب ان يملني اصهاري قالت فما تحب من زيارة الجيران قال لها قوم فلان قوم صالحون وقوم فلان قوم سوء وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك قال فبت معها والله يا شعبي بأنعم ليلة ومكثت معها عشرين سنة لم أشك منها إلا مرة واحدة وأشهد الله أني كنت لها ظالما فقال يا لها من عيشة هانئة وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفلة جميلة محفوفة بالعافية واختارك الله له حتى تكون داعية خير من الدنيا وما فيها وهي لعمر كافيا بكرة إن شاء الله نلتقي مع تابعي آخر لنتعلم درسا جديدا ربنا يجمعنا وإياكم مع هؤلاء الصحب على هؤلاء التابعين اللي تعلموا على يد الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته